بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقاء جديد من برنامجكم اسالك فتعلمني ونختار سؤال جديد للحلقه من تكوين 24 سؤال بيقول هل ارجع بابنك الى الارض التي خرجت منها السؤال ده بيساله عبد لسيده لعذر الدمشقي رئيس بيت أو كبير عبيد أبونا إبراهيم لما بعته أبونا إبراهيم في مأمورية اختيار زوجة لإسحاق فقال له قال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها خلونا نراجع القصة لأنها فيها رسالة مهمة لينا أوي أبونا إبراهيم قعد في كنعان في الصحراء قرايبه على بعد أميال بعيدة جدا سابهم من سنين طويلة قوي بأمر إلهي يعني في اتجاه العراق كده وهو في فلسطين إنما هو عارف أن ربنا مش عاوز الإيمان يطلع بره العيلة دي أو لو اختلطوا بأهل الأرض هيفقدوا الإيمان بربنا مين اللي عنده لسه بقايا إيمان بقية عيلة أبونا إبراهيم فجابه وقال له تسافر بلد أبويا وتجيب لي عروسة لابني طبعا الطلب صعب جدا ليه العريس نفسه مش رايح يختار و... والأم أم العريس مشيت ماتت سرة وأبو العريس راجل كبير في السن أبونا إبراهيم وممنوع يسيب الأرض هو أبونا إبراهيم لا يمكن يطلع بره الحتة اللي ربنا قال له عليه مصر يفضل في كنعان ولازم نجيب زوجة مش من المنطقة تيجي الزوجة من العيلة من آخر الدنيا طب وهي في بنت مجنونة هتقبل تتجوز واحد ما شافتوش تعيش معاه في صحراء طب يعني ليه الاختيار ده يعني طب افرض ما عجبتوش وافرض طبعها طلع ملخبط وافرض حاجات كتير قوي لما ابونا ابراهيم ما بيفرضش ابونا ابراهيم بيصلي وبعدين العبد سأل سؤال منطقي راجل كبير وعاقل وابونا ابراهيم بيثق فيه فهو بيقول له هتسافر وتروح وتجيب قال له ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض كلام منطقي الزوجة الجديدة دي يمكن ما ترضاش تمشي معايا وتيجي على أرض كنعان هل أرجع بابنك ده السؤال إلى الأرض التي خرجت منها تحب أخذ إسحاق ونروح نعيش مع أهلها قال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك لا الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا أما ابني فلا ترجع بي إلى هناك ليه في الحتة دي أبونا إبراهيم مصر جدا مع أن الطلب صعب أوي وغير منطقي يعني الأسهل أن الزوج يرجع بيت جده ويعيش مع أهله هناك عشان الزوجة مش عاوزة تبعد عن أهلها وهناك برضه بلاد عمرانة عن الصحراء اللي عايش فيها أبونا إبراهيم ده الكلام بالعقل إنما أبونا إبراهيم كل اللي بيحركه الاتفاق اللي بينه وبين ربنا الأرض دي بتاعتك وسيب أهلك وعشيرتك ولما تفضل هنا هيبقى نسلك زي رمل البحر ونجوم السماء وأبونا إبراهيم عايش في خيمة بقاله سنين مصر ومتمسك بهذا الوعد ايه قيمة بقى السؤال ده دلوقتي لانه يا احبائي ناس كتير لما تيجي تدخل في مواضيع الجواز بالذات بيحصل تراجع تراجع عن ايه عن المبادئ يعني مثلا عريس بيتقدم لعروسة بس العروسة مش متدينة قوي فكأنه بيجي كده يسأل ويقول ايه هي عاوزاني مش عارف في الفرح نعمل هيصة بتاعت الدنيا ورقص وشرب هل أرجع عن مبادئي إياك ترجع بلاش الجوازة دي أو هي ترتبط بعريس وبعدين إيه العريس ده أصله برضه مالوش في الكنيسة كتير فبيقول وماله وماله الأخطاء إياك ترجع بلاش مش مهم الجواز هنا في الجواز بالذات ما ينفعش التراجع هل أرجع بابنك؟ ما هو العبد بيسأل سؤال بريء يعني في مجال للتنازل للفصال ما هو برضه حق زوجة زي حق زوج انت عاوز العروسة تيجي لغاية عندك يا عم ابراهيم طب ما هو برضه حقهم الولد يروح هو اللي يعيش هناك قال له لا احنا ما عندناش تنازل في الحتة دي في كلام ربنا ما فيش تنازل نتنادي ياخدوا هدايا ياخدوا فلوس كل ده تراب تنازلات في كل حاجة إنما شغل ربنا ما فيهوش تنازل مشكلتنا في الزمن ده إن في ناس بتتراجع عن مبادئها بالذات في مواضيع الجواز نلاقي الناس بتتنازل عن اللي عاشت بيه سنين بنت تبقى طول عمرها محتشمة ومؤدبة لكن تيجي في الخطوبة والفرح تتراجع ليه تقول أصل هم بيقولوا الموضة كذا الموضة يعني عايشة العمر ده كله تخافي ربنا وتيجي في يوم مهم زي كده تتراجعي عن مبادئك واحد يكون بطبعه ملتزم وبيتناول وبيصلي وبيصوم وبيخاف ربنا ويقول لا معلش ما احنا ايه بقى هنكسر الصيام وهن ايه ده ايه ده انت بتتراجع وعاوز بركة ربنا يعني ايه اللي بتعمله ده بأي منطق انت عاوز تسيب ربنا وبعدين تقول عاوز بركة ربنا فهنا ابونا ابراهيم كان حاسم جدا ما كانش في عنده ادنى فصال ما خدش وده قال له ارجع بابنك للجماعه دول يعيش هناك قال له شوف اولا ربنا هيبعت ملاكه قصادك شوفوا الايمان الحلو يعني انا مش بعتك لوحدك انت فاكر انت رايح لوحدك انا بيني وبين ربنا اتفاق هيبعت ملاك قصادك وده اللي حصل في ملاك كان بيسهل كل حاجه الحاجة الثانية إن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف ودي رسالة لكل الشباب المتدين إن لم تشأ المرأة أن تتبعك ما تتجوزهاش إذا كنت أنت إنسان بتخاف ربنا وعاوز تروح السماء وعاوز تكمل خدمتك إن لم تشأ المرأة أن تتبعك لا ترتبط بيها ما تبقاش الارتباط ده من ربنا ما تتنزلش وما تتراجعش لأن هو ده اللي جاب رفقة لإسحاق وهو ده اللي حفظ الإيمان في العيلة دي وهو ده اللي خلى دول اسمهم الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب إنما التنازلات والتراجع بيخلي القصة تبوظ خالص ما أكثر الناس اللي تراجعت في التاريخ عن مبادئها بسبب اتفاقات والاتفاقات دي ساعات تبقى شركة في شغل تبقى صداقة تبقى ارتباط زواج لا ما تتراجعش ما ينفعش بعد اللي عرفته عن ربنا ومشيته ترجع تلغي ده كله لمجرد التفكير في الزواج نكمل القصة ونلاقي كمان سؤال مهم انتوا عارفين بقى ان العبد ده خد جمال محملة بالهدايا وسافر السفرية الطويلة راح لمدينة نحور وركع وقعد يصلي يا رب وفقني يعني عشان خاطر ابونا ابراهيم طيب وبعدين طلب طلب من ربنا عقد المسائل اكتر قال انا لا هعرف اختار البنت الكويسة ولا هعرف اوصل لعيلة ابونا ابراهيم دي في البلد دي انت يا رب ابعت البنت اللي لما اقول لها سقيني اصعب عليها تقول لي خد يا عم اشرب لغايه ما اسقي جمالك تبقى هي دي اللي من ايدك وخلاص ده يؤكد ان هذا العبد هو تربيه سيده دول ناس محمولين على ايمان الملاك بيسهل كل حاجه فيعني ده اللي بيتشرطوا على ربنا بيتدلعوا في الطلب انا رب ما بعرفش اختار اختار لي بقى وسهل عليا الاختيار وحطها قدامي والشرط اللي اقوله لك خدني على عقلي وخلاص بس برضو أحب أقول لكم أن هذه العلامة اللي افترضها لعذر الدمشقي ما كانتش علامة عشوائية عرض سقي الجمال ده عرض سخي جدا ليه؟ لأن الجمال بعد رحلة في الصحراء حوالي شهر بتبقى يعني تنكات مية فأنت عشان تسقي جمل واحد تقعد لك ساعة وبعدين سقي الجمال ده مش بال مش بالكوبايه دول بيطلعوا الميه من البير يحطوه في مجرى كده وبعدين الجمال تحط ايه بقها وتفضل تأربع في الميه وانت تروح تملى بالدلو من من البير والشغله بقى تستمر ساعات فيعني يبقى مجنون اللي يعرض يقول اسقي جمال دي لانه ده معناه ضيع اليوم كله ومجهود فظيع انما هو اختار العلامه دي عشان يدور على انسانه خدومه بطبعها هو عارف سيد ابراهيم وطبعه ابونا ابراهيم خدوم جدا لانه لما ضايف الناس وناس غرب ذبح لهم خروف وكان واقف عليهم بيخدم كانه شغال عندهم وهو سيد الارض كلها وطبعا الضيوف دول طلعوا المسيح والملائكه فهو عارف طبيعه الخدمه والميل للعطاء وحب الناس اللي في سيده ابراهيم وسيده اسحاق فعاوز الزوجة اللي تدخل على البيت ده تمشي مع الطبع ده عاوز الكرم ده يكون في الزوجة فتبان في ايه في انها من الاول بتعرض خدماتها بنت طيبة بتقول انا ساعدكم وساعدكم دي مكلفة وتطلع منها محدش يطلبها طبعا بسبب صلواته جت رفقة شافت الراجل قال لها بنتي تسقيني قالت له خد يا عم اشرب وهو بيشرب قالت له لا ريح انت في الضلة بقى انا هشوف جمالك واسقيهم وبدأت الشغل فهو ركع تاني وقال له يا رب انت لحقت تستجيب دي اول بنت طلعت هنا يجي سؤال تاني بقى يقول أسرعت وأفرغت جرتها في المفقى وركضت أيضا إلى البئر لتستقي فاستقت لكل جماله والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أو سؤال أأنجح الرب طريقه أم لا في سؤال تاني هنا وإحنا موضوعنا دايما حوالين الأسئلة اللي في الكتاب وكل سؤال وفلسفته في حياتنا هل ينجح الرب طريقك أم لا ينجح الإجابة من اتنين هل ربنا بيوفقك في قصدك ولا مش بيوفقك الحقيقة الإجابة صريحة وواضحة جدا في القصة ليه هو الراجل ده لازم ينجح ليه لازم ينجح أبونا إبراهيم بيدعي له وبيصلي له وهو يعني مغطيه بصلواته الراجل ده متربي على الإيمان وبيسمع الكلام بيقول بالظبط زي ما بيقولوا له بيعمل الراجل ده لسه مصلي وراكع على الأرض وطلب من ربنا التوفيق إذا ربنا بينجح طريق الشخص اللي بيصلي كتير واللي بيسمع كلام اللي يتقال له يسمع كلام ربنا المطيع واللي عنده إيمان وثقة بربنا إن ربنا سامع وبيستجيب واللي قبل ده كله غرضه دايما نقي ملوش غرض وحش هل العبد هنا له أي غرض أبدا العبد هنا كل فرحته يرجع لسيده يقول له إيه عملت لك اللي أنت قلت لي عليه لما احنا نبقى عبيد ربنا ويبقى فرحتنا نرجع السماء نقول له يا رب عملت لي عملت اللي انت قلت لي عليه هذا الغرض النقي ان نتمم اراده الله لابد ان ينجح طريقنا لازم الواحد طريقه ينجح لما يكون في ناموس الرب ارادته في ناموسه يلهج نهارا وليلا طوبى لهذا الرجل كل ما يصنع ايه ينجح فيه لانه ملوش غرض وحش ما يكون غرضك ان الناس تحب بعض وبتصلي كويس هتكسب لما يكون غرضك ان الخدمة تنجح وبتصلي كويس لازم الخدمة تنجح لما يكون غرضك ان الناس تعرف ربنا وبتصلي كويس الناس هتعرف ربنا لما يكون غرضك ان المشاكل تتحل من اجل خلاص الكل هتتحل المشاكل بالصلاة أأنجح الرب طريقه أم لا ما أصل ليه بيقول السؤال ده لأنه ممكن يعرض عليها الجواز يعرض أنه تتجوز سيده اسحاق والبنت تقول له لا أنا أسف مرتبطة أو أسف أنا ما بسافرش أو أسف ما شفتش العريس أو لا لازم أقعد جنب بيت أبويا فطبعا بعد كل الصلوات والاختيارات والعلامات لسه أهم نقطة أنه هي وأهلها يوافقوا فهو بس حس أن ربنا عمال يسهل ففاضل نقطة مهمة نجحتني يا رب ولا لسه أأنجح الرب طريقه أم لا في رحلة حياتنا وفي خدمتنا بنلاحظ دايما أنه ربنا بيحط علامات في السكة علامات بتقول أنا معاك يعني لما وصل للبلد دي خطوة يبقى ربنا نجح ربع الطريق ولما صلى على باب البلد وحط العلامة اتحققت العلامة بالظبط فكده أدي إيه ربع تاني وبعدين لما يسأل ده لازم في شرط أنا نسيت أقوله دي لازم البنت دي يبقى هو بنت ما يعرفهاش تطلع قريبتنا تطلع قريبة إسحاق لأنه كمان في شرط من الأول إنه مش هياخد غير من بنات العيلة فدي على ده ده طلب صعب فعشان كده يجي السؤال اللي بعده النهارده ثلاث أسئلة في الحلقة السؤال الثالث بقى كان إيه؟ الأول هو حب يكافئها على اللي عملته فكافئها مكافأة ما تتخيلهاش هي قعدت تسقي جمال ضيعت يوم مثلا ولا نص يوم فوجئت بأن هذا الرجل الغريب العجوز ده عمل إيه حدث عندما فرغت فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما عشرة شواقل ذهب طبعا دي إيه مأمورية بتاعت نص يوم حسابها يعني كنز زي أجر 30 سنة لأن أجر غريب جدا بتفكرني في حكاية كأس ماء بارد لا يضيع أجره هي ساقت الجمال بطيب خاطر وهي مش عارفة أن في مكافأة ضخمة جدا لأن أبونا إبراهيم غني أوي وقال بنت من أنت السؤال الثالث بقى أنت بنت مين ما هو مش هيقدر يكمل الاتفاق إلا لما يعرف أنها تبع العيلة يبقى السؤال الأولاني كان لو فاكرين هل أرجع بابنك قلنا مفيش تراجع السؤال الثاني أأنجح الرب طريقه طبعا لأنه بيصلي وملوش غرض وحش السؤال الثالث اللي سأله هذا العبد بنت أن من أنت بنت مين فقالت له أخبريني هل في بيت أبوك مكان لنا لنبيت فقالت له أنا بنت بتوئيل ابن ملك الذي ولدته لنحور وعندنا تبن وعلف وتفضلوا عندنا فخر الرجل وسجد للرب هو سمع عن نحور نحور ده اللي هو جدها أخو إبراهيم أخو أبونا إبراهيم من الأول فهو أول ما سمع الأسماء ما بقاش مصدق روحه معقولة يا رب للدرجة دي البنت دي تطلع حفيدة نحور أخو سيدي إبراهيم ده يعني لما تتحسب بمليون مسطرة ما تجيش بالطريقة دي فخر وسجد للرب ما ردش عليها من سعادته بأنه وادي كمان خطوة أخرى في نجاح المأمورية وكملت طبعا زي ما انتم عارفين لما راح بيت لبان قال لهم بصوا أنا جاي في مأمورية لا هاكل ولا هشرب أنا عندي طلب تدوني البنت دي عروسة لسيدي إسحاق وقالوا لها يا بنتي تحبي طبعا هي حست أنه ده ترتيبات عجيبة وده مش شغل بشر فوافقت وهم كمان وافقوا فما بقاش هو الراجل مصدق أن القصة خلصت بالبساطة دي مع أن أساسا المأمورية تبدو صعبة أوي أما سؤالنا الثالث بنت من أنت طبعا الإجابة بنت بتوئيل ابن ملكة لكن القضية بالنسبة لنا غير كده بقى أنت بنت مين اللي بتسمعين النهاردة أنت مش بنت بتوئيل أنت بنت ربنا وعشان كده لو أنت بنت ربنا تبقي زوجة مثالية لأي رجل مشكلتنا في الزواج دلوقتي أنه شبابنا ما بقاش ما بقوش فاكرين أنت ابن مين للأسف الناس بتقول ابن مين وتقعد تبص في العيلة عيلة ايه دلوقتي انت ابن ربنا ودي بنت مين ونقعد نبص في العيلة كويس نبص في العيلة بس فيما هو أهم من العيلة احنا في العهد الجديد بقينا أولاد ربنا لا يمكن تبقى واحدة بنت ربنا بجد إلا وتبقى زوجة مثالية طبعا ولا يمكن عريس يبقى ابن ربنا بجد إلا ويبقى يعني زوج لقطة يعني لأن ابن ربنا هيبقى شبه ربنا طب وفي حد يطول يناسب ربنا ابن ربنا يعني في الوداعة في التواضع في البساطة في الحكمة في الصلاة في الخوف من ربنا في الأمانة ما فيش كذب ما فيش غش ما فيش عصبية ما فيش إدانة ابن ربنا فشبه ربنا كل حاجة حلوة هتبقى فيه بنت ربنا نفس الكلام الأدب والأخلاق والحشمة والاستقامة والحكمة كل كل حاجة هتبقى مرتبطة بصفات ربنا فسؤالنا في الجواز دايما قبل ما تسأل عن السن وقبل ما تسأل عن الشهادة وقبل ما تسأل عن العيلة اسأل بنت مين حاسب من الأسئلة اللي تشغلك عن أهم حقيقة بنت مين في واحد يقول لي طب أنا أعرف منين ما كلهم مسيحيين حلوين وخلاص لا لا تفرق طبعا من من ثمارهم تعرفونهم هي البنت اللي موجودة في الكنيسة زي البنت اللي ما بتروحش كنيسة هي البنت اللي بتحب تصلي زي البنت اللي ما بتحبش تصلي هي البنت اللي بتلبس محتشم زي البنت اللي ما بتلبسش محتشم هي البنت اللي بتزعق في أهلها زي البنت اللي بتخضع لأهلها هي البنت اللي بطبعها سخية وكريمة زي البنت البخيلة الأنانية هي البنت اللي صوتها عالي ومتسلطة زي البنت الوديعة الخاضعة ازاي يعني بتقول معرفش اميز بنت ربنا لا بنت ربنا بتبان وابن ربنا بيبان والتعبير البسيط اللي بيقولوه الناس عاوزين ايه واحد ابن ربنا هو تعبير مظبوط لانه لو ابن ربنا بس بالمعنى الحقيقي فعلا هدية لأي عروس ولو بنت ربنا تبقى هدية لأي عريس المشكلة بقى في الزمن ده ان ساعات ولاد الدنيا عينيهم في بنات ربنا وقال ايه بنات الدنيا عينيهم في ولاد ربنا يعني تلاقي شاب مستهتر وعايش بعيد عن الكنيسة ويوم ما يتجوز يقول لك عاوز واحدة بنت ربنا طب ما يا اخويا تروح تبقى انت ابن ربنا الأول ايه عاوز بنت ربنا تعمل بيها ايه اذا كنت انت مالكش في ربنا فطبعا احنا بنحذر ولادنا وبناتنا لا مش جوازة وبس ان كان جوازة يبقى ايه ابن ربنا البنت ربنا من هنا بنفهم ليه في الطقس القبط الاتنين بيتحط عليهم ايد ربنا لما بيركعوا قدام المذبح ايد الكاهن بايد ربنا يعني هو اللي جمع ما جمعه الله لا يفرقه انسان ده ابنه دي بنته فده فرحته بيعمل الاتنين واحد الاتنين دول ولاده بيخافوه بيعملوا له حساب بيسمعوا كلامه ربنا كبرهم والاتنين بيتشبهوا بيه وبالتالي طبعا دي كنيسة وده بيت سعيد وده بيت يعني لوحده كرازة الناس كلها تبص عليه وتتفرج وتقول هي ده الزواج الصح هو دي السعادة إنما بيوتنا ملخبطة يا إما الاتنين مش ولاد ربنا يا إما واحد فيهم على الأقل مش ابن ربنا بس عموما أقول حاجة لو بنت ربنا هتحتمل حتى لو جوزها ما عادش ابن ربنا بتحتمل كتير ولو ابن ربنا بيحتمل حتى لو مراته فقدت كونها بنت ربنا أقصد إيه مش معنى ان واحد بيخاف ربنا وبيحبه شريك حياته بعد شوية او ما بقاش فيه الطباع المسيحية ان يقول خلاص ماليش عشرة بيه طب ما ربنا بيحتملنا ما احنا نعتبر عروسته ككنيسة وشعب مليانين اخطاء وعبر انما ربنا مكمل العلاقة للابد ومحتملنا وبيصلح فينا واحدة واحدة وبيطول باله علينا يبقى نبتدي صح الاول ابن ربنا وبنت ربنا ونكمل صح على قد ما نقدر نتمسك بالتشبه بالله لما تحصل مشكلة زوجية الناس تقعد تتفنن تقول مين غلطان هي الحقيقة المشكلة الزوجية ببساطة لازم واحد فيهم أو الاثنين تركوا بنوة الله بس كده لازم هيبقى في حتة زي كده لازم تحليل أي مشكلة في زواج مسيحي مش بقى الفلوس والأهل والجنس وال... لا لا القصة قبل ده كله هي أن واحد أو الطرفين تركوا البنوة لله ما عادوش ولاد ربنا بالمعنى الروحي ما بعدوش متشبهين بربنا وبالتالي دخلت بقى كل الأفكار الفاسدة بتاعت الدنيا وتهز الزواج في الحلقة دي كان عندنا ثلاث أسئلة مليانة معاني عميقة السؤال الأولاني هل أرجع يعني بمعنى التراجع عن العهد إياك ترجع السؤال الثاني هل أنجح الرب الطريق؟ نعم أنجح الرب الطريق طول ما أنت بتسمع كلام ربنا وبتصلي وعندك إيمان السؤال الثالث بنت من أنت؟ يا رب تبقى إجابتنا كلنا عننا وعن ولادنا إحنا ولاد ربنا متمسكين نفضل ولاد ربنا ساعتها تبقى كل جوازاتنا وبيوتنا بيوت سعيدة وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم أسألك فتعلمني لإلهنا كل مجد وكرامة